أكلمكم في هذه الليلة بمشيئة الرب عن آية في سفر نشيد الأناشيد كنا قد عرضنا لها منذ سنوات عرضا عابرا خفيفا ونريد أن نتكلم عليها في في عمق أكثر. الآية التي تقول حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة عذراء النشيد بيسألوها البنات اللي حواليها أو تسألها بنات أورشليم ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا قالوا لها ايه حبيبك ده يطلع ايه يعني فابتدت تشرح لهم شرح طويل اول هذا الشرح قالت حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوه يعني ايه ابيض واحمر نتتبع كلمة ابيض في الكتاب المقدس ونشوف ايه الدليل بتاعها اول حاجة في ابيض تتكلم عن مجد الله لان البياض كان هو صفة التجلي التي تجلى بها السيد المسيح بيقول عنه الكتاب في قصة التجلي صارت ثيابه بيضاء كالنور صارت ثيابه بيضاء كالنور وفي فصل آخر صار لباسه مبيضا لامعا دايما التجلي بيكون في اللون الابيض والسيدة العذراء عندما تجلت ايضا تجلت بهيئة من النور الابيض السيد المسيح على جبل التجلي كانت ثيابه بيضاء قيل لا يستطيع قصار انه يعمل زيها مهما وصل البياض دليل على التجلي على النور فبتقول لهم حبيبي ابيض متجلي باستمرار كالنور شفت في الكتاب المقدس ايه حكاية صفة ابيض لقيت احيانا يقولوا ابيض كالنور واحيانا ابيض كالثلج واحيانا ابيض كاللبن واحيانا ابيض كالعاج نواحي البياض الشديدة المسيح منظره باستمرار أبيض نور قال لهم أنا نور العالم وقيل عن إلهنا إنه نور لا يدنى منه وفي قانون الإيمان بنقول نور من نور والذي يحب الرب ويتكلم عن حبيبي أبيض يتكلم عنه ابيض كالنور كالنور النقي والذي يتبع النور لا يسلك في الظلمه والذين يحبون اللون الابيض في التجلي يحبون النور ايضا ويقال عنهم انهم ابناء النور ويعيشون في النور ولا يسلكون في الظلمه حبيبي ابيض لانه هو النور وعندما يتجلى يتجلى كالنور وبعدين اللون الابيض ايضا وجدناه باستمرار لون الذي يظهر به الملائكة الأبرار في الملاك بتاع القيامة يقول الكتاب وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج الله اللي بيعيش في هذا اللون الابيض حبيبي هذا الابيض الذي كالنور خدامه الملائكه ايضا دائما يظهروا بملابس بيضاء ملابس بيضاء كالثلج او بيضاء كالنور وحتى خدامه ايضا على الارض يظهرون في هذا اللون الابيض تجد الكاهن الذي يلبس السواد دليل ال- حياة ال- الهيبة والحشمة والوقار عندما يدخل الى المذبح يلبس الملابس البيضاء كملائكة الله في السماء كالمسيح في التجلي في كل ما يحمل هذا النقاء وهذا البياض من معنى حبيبي ابيض هو ابيض وخدامه ايضا يتميزون بهذا اللون الابيض المسيح في في التجلي ظهر بهذا اللون الابيض وملائكته ظهروا باللون الابيض وايضا عندما ظهر ليوحنا في سفر الرؤيا كان بهذا اللون الابيض ايضا يقول وشعره ابيض كالثلج ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها لون ابيض قوه ونقاوه وضياء ونور النور اللون الابيض ايضا هو اللون الذي نراه في القيامه السيد المسيح عندما يتكلم في سفر الرؤيا عن الذين يغلبون يقول ان هؤلاء سيمشون معي في ثياب بيض سيمشون معي في ثياب بيض فهو لون القيامة ولون الأبرار واللون الأبيض أيضا هو لون النقاوة ولون التوبة يقول له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج وفي سفر أشعية يقول إن كانت خطاياكم كالقرمز فأبيض كالثلج ويقول يطهرون فيبيضون ويقول بيضوا ثيابهم في دم الخروف بيضوا ثيابهم في دم الخروف في الأبدية سنجد الكل في هذه الثياب البيضاء ثياب بيضاء كالبز كالحرير بيضاء كالنور بيضاء كالثلج حبيبي ابيض لان هذه هي الصوره التي ستصحبه وتصحب كل الابرار في الابديه وكل الملائكه في الابديه سوف لا نجد الا هذا حبيبي ابيض رمز للنقاوه رمز بالنسبه للابرار الى التوبه رمز بالنسبة للمجد الذي للمسيح في التجلي هكذا تقول العروس حبيبي أبيض أبيض في مجده وفي نوره أبيض في نقاوته وفي صفائه أبيض في تجليه أبيض في شكله وشكل خدامه وملائكته وكهنته كل ما يحيط به هو هذا اللون الابيض حتى انه مش بس في في العهد الجديد في العهد القديم ايضا باستمرار يتكلم عن هذا اللون الابيض كرمز للنقاوة وللبر في سفر الجامعة يقول لتكن ثيابك بيضاء لتكن ثيابك بيضاء رمز للنقاوة التي تعيشها في المسيح يسوع وفي سفر دانيال لما راى الرب يقول ايه يقول كنت ارى انه وضعت عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقده خلي بالكم من دي لان دي اللي هنخش فيها في اللي جايه لباسه ابيض كالثلج وعرشه لهيب نار واللهيب النار هو اللون الاحمر فتجد ان الرب على عرشه ابيض واحمر لان عرشه لهيب نار وهنشوف ايه النار وعلاقتها حبيبي ابيض واحمر احب فيه هذه النقاوه واحب فيه هذا الصفاء واحب فيه هذا النور واحب فيه هذا التجلي واحب فيه هذا المجد حبيبي ابيض نحن من الاشياء التي تجعلنا نلتصق بالله قداسه الله وبر الله وصلاح الله ونحن عندما نتغنى بالله نتغلى بقداسته وبصلاحه لما نصلي ونقول قدوس قدوس قدوس انما نقول في نفس الوقت حبيبي ابيض لان كلمة قدوس معناها ايه معناها حبيبي ابيض باستمرار نتغنى بالله كابيض الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه يحب هذا البياض الموجود وربنا ايضا عندما يتكلم عن احبائه من البشر كل واحد يحبه من البشر ربنا يقول عليه برضه حبيبي ابيض فان كنت تحب الله والله يحبك لابد ان تشبه اباك وتكون ابيض مثله تكون ابيض القلب تكون ابيض الالفاظ الفاظك بيضاء نقيه ليس فيها سواد البته تكون ابيض في افكارك وابيض في مشاعرك وابيض في حياتك وابيض في سيرتك وابيض في شكلك حبيبي ابيض لما تيجي تتناول والله يعطي جسده ودمه لاحبائه يقول حبيبي ابيض ان كنت ابيض كلك ادخل الى التناول وان كان فيك سواد في حياتك فابتعد عن المذبح لان ربنا من فوق المذبح يقول حبيبي ابيض ابيض كالثلج ابيض كاللبن ابيض كالنور ابيض كالعاد صافيا لامعا مضيئا حبيبي ابيض بالنسبه لله وبالنسبه لاحبائه وكما قلت لكم في المذبح نجد الكاهن يلبس الابيض ونجد الشمامسه يلبسون الابيض ويغسل الكاهن يديه رمز النقاوة ويقول انضح علي بزوفاك فأطهر واغسلني فأبيض أكثر من الثلج يكون أبيض في الداخل وأبيض في الخارج أيضا لما رسم القديس موسى الأسود قسا ولبس الأبيض فالناس بيضحكوا معاه وقالوا له ها قد صرت ابيض كلك قديس موسى الاسود قال لهم حبذا لو كان هذا من الداخل ايضا يعني مش بس البس البياض وانما يكون بياض من الداخل ايضا ولذلك ولذلك حذر الكتاب من البياض الخارجي فقط لان في انسان كالمرائين كالقبور المبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتنة ولما ربنا بيقول حبيبي ابيض يقصد ابيض في الداخل وابيض في الخارج لما بولس الرسول اصطدم برئيس كهنة اليهود الذي امر بضربه قال له سيضربك الله ايها الحائط المبيض مبيض من الخارج لكن من جوه مفيش اما الرب فهو ابيض كله ابيض في الداخل في الخارج في الفكر في القلب في العمل في السلوك وهكذا تكون انت ابيض لان اللي بيكون ابيض من الخارج فقط جايز يكون مثل المرائين من الخارج كالقبور المبيضة المكلسة وفي الداخل عظام نتنة حبيبي أبيض وأحمر أبيض في سيرته في نقاوته في جوهره في قدسيته في صلاحه وماذا عن احمر احمر اولا لانه هو النار الهنا نار اكله الهنا نار اكله هو نار مشتعله هكذا شبه الروح ايضا بالنار قيل عن الملائكة زي ما قيل عنهم انهم بيض في سياتهم قيل الذي خلق ملائكته ارواحا وخدامه نارا تلتهب ان كنت انت من خدام الله تكون ايضا ابيض في نقاوتك وفي قلبك واحمر كنار تلتهب الروح الذي فيك الروح القدس الذي يحل عليك عندما تاخذ المسحه المقدسه يجعلك كنار تلتهب فربنا يبص لك ويقول حبيبي ابيض واحمر ابيض نقي واحمر لانه نار ابيض كالثلج واحمر كالنار المتقده يجمع بين الثلج والنار بين الثلج في بياضه وبين النار في احمرارها عشان كده قيل عن الصاروفيم انهم نار متقده كلمه صارفيم يعني متقدون بالنار او محترقون بالنار نار متقده لما واحد من السراطين اخذ جمرة من من على المذبح ومسح بيها شفتي اشعية وقال له قد طهرت طهرت يعني صرت ابيض والنار اللي على شفتيك خلتك ابيض واحمر متقد بالنار وابيض كالثلج ابيض كالنور واحمر كالنار واولاد الله باستمرار يتكونون من نار ومن نور يتكونون من نار ومن نور قال لهم انتم نور العالم هذا هو اللون الابيض وحل عليهم الروح القدس مثل ألسنة نارية وصاروا متقدين من يفطر وأنا لا ألتهب وكيف تلتهب يصير احمر بالنار حبيبي ابيض واحمر ابيض كالنور واحمر كالنار هكذا كان المسيح مع الثلاثه فتيه في اتون النار اي انسان يبص له يقول حبيبي ابيض واحمر ابيض في النقاوه واحمر في الروح القدس الذي اخذه ابيض في الوداعه والرقه واللطف واحمر في الحماس والغيره والشعله الناريه المتقده والنشاط الذي لا يحد حبيبي ابيض واحمر السيد المسيح كان وديعا ومتواضع القلب ده اللون الابيض وكان له الحزم والقوه والسيطره هذا هو اللون الاحمر عندما وصفه بيلاطس قال لم يكن احد يستطيع ان ينظر الى عينيه يعني لو بص كده يغمض عينيه تاني ما يقدرش يبص له طويلا وكانت قوه عجيبه تخرج من عينيه وتأثر الذين حواليه هذه القوة هي اللون الأحمر الذي يتصف به ولذلك لما رآه يوحنا الحبيب في سفر الرؤية وجدوا بهذا اللون بتاع حبيبي ابيض واحمر شوفوا الكلام بيقول ازاي بيقول فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معي وبعدين وجدت شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين ومتمنطقا عند ثديه بمنطقه من ذهب واما راسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي كانهما محميتان في اتون طب هذا الابيض والاحمر شعره وراسه ابيضان كالصوف النقي وجهه ابيض كالشمس وهي تضيء في قوتها عيناه كلهيب نار باللون الاحمر رجلاه شبه النحاس النقي كانهما محميتان في اتون اتون نار يبقى ده اللون الاحمر الف في المية كان يوحنا ينظر الى المسيح ويقول حبيبي ابيض واحمر انا يا رب اتحير فيك اتحير كيف تجمع بين وداعتك وحزمك بين تواضعك وقوتك بين بياضك واحمرارك بين الوجه الوديع الطيب الابيض وبين العينين اللتين كانهما لهيب نار باللون الاحمر وادي قوه المسيح وادي صفات ربنا اللي يجمع بين صفات تبدو متناقضه لكنها لا تتناقض في الذات الإلهية الله عادل والله رحيم وأنا لا أستريح بصراحة لا أستريح إطلاقا إلى الميمر بتاع العبد المملوك اللي بيقروه ساعات في الجمعة الكبيرة اللي جزء منه مناقشة عنيفة بين العدل والرحمة ومين هينتصر على الاثنين مين ينتصر على الثاني وبعدين الناس يقول لك ال- الرحمة غلبت العدل لاهوتيا الكلام ده مش سليم الرحمة لما تغلب العدل يعني يعني العدل ناقص او اضعف من الرحمة وعدل الله ليس ناقصا وليس اضعف من رحمته ولا يوجد في الله تناقض بين العدل والرحمة انما لاهوتيا نقول الله عادل في رحمته ورحيم في عدله عدل الله مملوء رحمة ورحمة الله مملوءة عدلا لا ينفصل الاثنان لا ينفصل العدل عن الرحمة ولا الرحمة عن العدل عدل الله عدل رحيم ورحمة الله رحمة عادلة التناقض ده مش موجود الابيض والاحمر مختلطين مع بعض ان كانت الرحمه تمثل اللون الابيض والعدل يمثل اللون الاحمر فحبيبي ابيض واحمر عشان كده قال كالخمر الخمر اللي يختلط فيه الابيض والاحمر كده انظر الى بياض الله فاجده مملوء احمرارا والى احمرار الله فاجده مملوء بياضا حبيبي ابيض احمر عدله الاحمر مملوء من الرحمه البيضاء ورحمته البيضاء مملوءه من العدل الاحمر كالخمر عشان كده قالت له حبك اطيب من الخمر ليه حبك اطيب من الخمر لان الخمر فيها الابيض والاحمر ممتزجين معا هنا تواضع الله وهيبة الله تواضع الله يمثله اللون الابيض وهيبة الله يمثلها اللون الاحمر يجي دانيال يتكلم كيف راى الرب في القديم بيقول وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي ابيض ايضا وعرشه لهيب نار وبكراته نار تتقد ونهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت الأسفار هذا الكلام حبيبي أبيض وأحمر ابيض واحمر في التواضع والهيبه ابيض واحمر في العدل والرحمه ابيض واحمر في القداسه وفي الناريه الروح الناري وماذا ايضا ابيض واحمر ابيض واحمر على الصليب هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد وعلى الصليب كان هذا الابيض يمتزج بالدم الاحمر واي واحد كان ينظر للمسيح على الصليب على طول كان يقول حبيبي ابيض واحمر ابيض لانه الطاهر الذي بلا خطيه وحده واحمر لانه حمل خطايا العالم كله فسال الدم الاحمر عليه ابيض لانه في طهارته لا يستحق الموت واحمر لانه في محبته مات عنا وسفك دمه الاحمر على الصليب حبيبي ابيض واحمر كنا نخش خيمة الاجتماع في رموزها نجد الفداء في رموزه كانت الذبيحة بتذبح والدم يلطخ به الخيمة واذا بهذا الدم الاحمر الذي يسفك فداء للانسان هذا الدم الاحمر يجعل سجل حياة الانسان سجلا ابيض تمحى خطاياه فيصير ابيض كالثلج ازاي الاحمر يجعله ابيض نقول حبيبي ابيض واحمر طب وازاي الصورة دي بانت شوفوا هقول لكم الاية دي وعايزكم تفهموا شرحها بيقول له انضح علي بجوفاك فاطهر واغسلني فابيض ايه اكثر من الثلج عارفين الزوفه دي ايه الزوفه دي نوع من العشب شكله كده زي الشرش بتاع الجزر ولا حاجه عشب كده كانوا لما يجي ينضحوا بالدم في الفداء في خيمه الاجتماع يحطوا الزوفه في الدم وينضحوا بيها فينضح بالدم الاحمر عليه فيطهر ويصير ابيض من الثلج فيقول حبيبي ابيض واحمر لما نزل عليه الدم ال- الاحمر صار ابيض كالثلج وكل واحد يبص له يراه ابيض في في المغفره التي اخذها واحمر في الدم الذي سفك عليه وطهره زي ما بيقول بيضوا ثيابهم بدم الخروف طب ازاي بيضوا ثيابهم في دم الخروف في دم الخروف ده دم احمر حطوا ثيابهم في الدم الاحمر فطلعت ثياب بيضاء ونظر كل واحد الى هؤلاء الذين يلبسون ثياب بيضاء ويقول حبيبي ابيض واحمر ابيض لانه يلبس ثيابا بيضاء واحمر لان هذا الثوب الابيض لم يصر ابيض الا بالدم الاحمر حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوه حياه كل انسان فينا هي حياه الابيض والاحمر يمسح بالدم الاحمر فيصير قلبه قلبا ابيض وتنظر الى كل تائب مسح بدم المسيح كل تائب بيض ثيابه بدم الخروف كل تائب نضح الله عليه بزوفاء فطهر تجده ابيض واحمر ابيض في سيرته ابيض في المغفره التي نالها واحمر في الدم المسفوك عليه الدم الذي غسل به حبيبي ابيض واحمر والمسيح الذي كان على الصليب ابيض واحمر ينظر الى كل انسان قد غفرت له خطاياه ويقول حبيبي ابيض واحمر كانت الخطيه في العهد القديم احيانا كانت تشبه باللون الاحمر الخطيه كانت في العهد القديم احيانا تشبه باللون الاحمر عشان كده يقول ايه يقول ان كانت خطاياكم كالقرمز فابيض ايه كالثلج
وبعدين شوفوا لما اجيب لكم اللون الاحمر ظهر خالص يقول ايه
ان كانت خطاياكم كالقرمز فابيض كالثلج وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف والصوف ابيض والقرمز احمر برضه ان كانت حمراء كالقرمز بتبيض كالثلج وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف والصوف ابيض ان كانت حمراء تبقى بيضاء لان اللون الاحمر بيرمز للخطيه بيرمز للخطيه حتى الغضب تبص له تجد العين الحمراء ترمز للخطيه اللي جواه الدم الفاير الغضوب
ولهذا نجد ان عيسو عيسو اللي كان خاطي خرج من بطن امه احمر كله غير يعقوب اللي خرج ابيض كان الاحمر بيرمز لقضيه خرج احمر كله ثم فيما بعد ادوم اللون الاحمر هذا اللون الاحمر اللي كان يرمز للخطيه المسيح حمله بالنيابه عنا فحمل خطايانا الحمراء وغطاها بلون احمر نقي هو لون الدماء ولذلك لما لبس الثوب ال- الارجواني الاحمر كان نوع من الاستهزاء بالنسبه له فالخطية التي كانت حمراء كالدودي والتي كانت حمراء كالقرمز حملها المسيح عنا فصار الطاهر الذي بلا خطية حامل خطية الذي بلا خطية صار خطية من أجلنا الأبيض حمر بالنيابة عنا فصار أبيض وأحمر ابيض كالسوق النقي واحمر لانه حمل الدودي وحمل القرمز المسيح حامل الخطايا كان ابيض واحمر والمسيح المسفوك دمه كان ابيض واحمر والمسيح الذي يلبس الثوب القرمزي او الثوب الارجواني كان ابيض واحمر وكان اللون الاحمر احيانا يل- يرمز الى ثياب الملوك والمسيح عندما لبس الثوب الاحمر لبسه ايضا كملك وكملك يملك على الناس بالبر او كملك البر البر يرمز له اللون الابيض والملك يرمز له اللون الاحمر فصار المسيح الملك حبيبي ابيض واحمر معلم بين ربوة حبيبي أبيض وأحمر معلم بين ربوة ربوة يعني عشر تلاف معلم بين ربوة يعني لما تجيب عشر تلاف واحد وتحط فيه وسطيهم هذا الحبيب يكون معلم يكون مميز يكون ظاهر تقدر تميزه عن الكل عشان كده داوود قال ليس لك شبيه في الآلهة يا رب من مثلك من في الآلهة يشبهك يا ربي أنت الإله الحقيقي صانع العجائب كما نقول في التسبحة من في الآلهة يشبهك يا رب نكتفي بكده